حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه بعمري كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه ما كنتش احس بوجودي الا وياك ما احسبش العمر اللي عدي وانا بستناك ما كنتش احس بوجودي الا وياك ما احسبش الوقت اللي عدي وانا بستناك ما يدقش قلبي ما يدقش قلبي إلا وهو طاير طاير للوش معرفش ناري من ليه معرفش ناري من ليه معرفش ناري من ليه إلا وأنا معاك ما يدقش قلبي ما يدقش قلبي إلا وهو طاير طاير للهوى معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي إلا وأنا معاك ما يدقش قلبي اه ما يدقش قلبي إلا وهو طاير طاير للهوى معرفش ناري من ليلي معرفش ناري من ليلي معرفش نهاري من ليلي إلا وأنا معاك وهجرت ليك وهجرت ليك من بعد كل الحب ده وجرحت لي وجرحت لي كان العشم كان العشم فكر كده ربنا وجرحتني وجرحت كان العشم كان العشم كتر كده وهجرتني وهجرتني من بعد كل الحب ده وجرحتني وجرحتني كان العشم كان العشم كان كده جاي النهارده النهارده تقول لي اسامحك ونسيت تقول لي تقول لي ازاي انسى جرحك جاي النهارده النهارده تقول لي اسامحك ونسيت تقول لي تقول لي ازاي انسى جرحك انا انا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان شفت معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا هسامحك علشان هواك هواك هواك هواك كان فجري وشمسي وقمري انا انا انا انا انا انا حسم حتى علشان شوقي معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا انا انا حسم حتى علشان شوقي معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري أنا أنا أنا أنا حسم حتى علشان عهدي هواك هواك هواك هواك كان فجر وشمس وقمري أنا أنا حسم حتى علشان شوقي معاك معاك معاك معاك أسعد أيام عمري انا انا انا انا انا حسن حكى علشان شوقي معاك معاك معاك معاك اسعد ايام عمري انا انا حسن حكى علشان عهدي هواك هواك هواك هواك كان فجري وشمسي وقمري ما تقول ما تقول اللي انت جرحتي وانت وقفتني مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرالي ما تقول ما تقول انت جرحني ودوتني مش راضي تروح من بالي ما تقول شفتك والليل احب قالوا الحب دول يا مدين حبيبي سألتك كل احب قالوا الحب دول يا مدين حبيبي سألتك كل احب قالوا الحب دول يا مدين حبيبي الحلو فيها والمر فيها كل حياتي وأكثر من حياتي انتي أحلى همسة بتواسي آهاتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي وأكثر من حياتي وانتي أحلام تبتواتي أرضاتي انتي كل حياتي وأكثر من حياتي وانتي أحلام تبتواتي أرضاتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي وأكثر من حياتي وانتي أحلى همسة بتواسي آهاتي آه انتي كل حياتي وأكثر من حياتي وانتي أحلى همسة بتواسي آهاتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان آه اللي ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان ذكرياتي يا ذكرياتي أنا مني يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي انتي كل حياتي وأكثر من حياتي وانتي أحلام تهدواتي أغاتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي اه في احلام كانت وفي اغاتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي ياما اديته من نبع الحنان اه كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان اه حب اللي ياما اديته من نبع الحنان واللي ما افتكرك بشوف حب اللي كان اه حب اللي ياما اديته من نبع الحنان اه اللي ما افتكرك بشوف حب اللي كان آه، حب اللي ياما اديته من نبع الحنان حبي كان في وحد ما في شهدة ليالي حبي كان في وحد ما في شهدة ليالي حبك كان يقول كفاية كفاية ولا أقول له خد حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى انت بتواسي اهاتي انتي كل حياتي واكتر من حياتي وانتي احلى انت بتواسي اهاتي كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان حب اللي يا ما اكتب من نبع الحنان قبل ما كنت بشوف حب اللي كان حب اللي يا ما اكتب من نبع الحنان كل ما افتكرك بشوف حب اللي كان آه، حب اللي يا ما اكتب من نبع الحنان حب اللي كان حب اللي يا ما اديته من نبع الحنان حبي كان في وحدي ما كنت شاربة يا ليالي حبي كان في وحدي ما كنت شاربة يا ليالي حبك كان يقول كفاك كفاك وانا اقول له خد كمان خد كمان لو سهرت لو سهرت تعيد كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات لو سهرت الليل لو سهرت الليل تعي كل اللي فات في الثواني والدقايق والساعات لو سهرت الليل لو سهرت الليل تعيد كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات هتلاقيني يحكي لهم ليهم عليك هتلاقيني يحكي لهم ليهم عليك يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى هتقولك ايه الذكريات الذكريات هتقولك ايه هتقولك ايه الذكريات الذكريات هتقولك ايه هتقولك ايه الذكريات الذكريات هي فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم عمري فرحتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري رجعتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري رجعتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري رجعتك يوم عمري كدبت عليك ضحكت عليك كدبت عليك ضحكت عليك كدبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم هجرتك يوم عمري هجرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري هجرتك يوم يوم عمري آه، جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري حضرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري حضرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم هجرتك يوم هجرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري هجرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري جرحتك يوم عمري كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا عمري وعرفنا نرجع تاني تاني تاني تاني طب اروح من ده لحد فين اروح من ده لحد فين ده انا ليا قلبي واحد واحد قلبي واحد ويا ريتهم كانوا اتنين يا ريتهم كانوا اتنين وعايزنا نرجع تاني تاني تاني وهم كانوا كتير وعايزنا نرجع تاني تاني تاني تاني طب اروح من جرحك فين اروح من جرحك فين ده انا ليا قلبي واحد واحد قلبي واحد ويا ريتهم كانوا اتنين ويا ريتهم كانوا اتنين ما تقول ما تقول لي انت جرحتي واتجوزتني ومش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله هبقى بحبك ولا ايه بس جرالي ما تقول ما تقول ما تقول يا انت جارحني ومجوزني مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله هبقى بحبك ولا ايه بس جرالي هرب من السوق حاولت ان انا هرب من السوق لماضي حب احنا عشناه وقلت له ارحمني يا شوق وقلت له ارحمني يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ده الجرح اللي نحاول ننساه ما دام قدرنا وسامحناه حاولت بيه اهرب من السوق حاولت بيه اهرب من السوق لماضي حب احنا عشنا وقلت له ارحمني يا شوق وقلت له ارحمني يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ده الجرح اللي نحاول ننساه ما دام قدرنا وسامحناه سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني ده الجرح جرحي انا انا انا انا وانا مين ينسيني سمعت قلبك صوت مجروح يناديني سمعت قلبك صوت مجروح يناديني ده الجرح جرح انا انا انا انا مين ينسيني لو كان بإيدي وبأمري كنت أرجع مهما آتي آتي مهما آتي الموت لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك الجرح منك جرح العمر لو كان بإيدي وفى أمري كنت أستنى ما آتي آتي لما آتي النور لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك ده الجرح منك جرح النوم لو كان بيدي وبأمري كنت انساك لما آتي آتي لما آتي المر لكن انت وانت حبيب عمري ده الجرح منك اه الجرح منك الجرح منك جرح العمر يا ما محبك خلاني أسهر وأنا مشغول أحن لك وأرجع تاني تضعف عليا وأموت يا ما محبك خلاني أسهر وأنا مشغول أحن لك وأرجع تاني تضعف عليا وأموت أقول يا ما حبك خلاني أسهر وأنا مشغول أحن لك وأرجع تاني تضعف عليا وأقول يا ما ما ما حبك خلاني أسهر وأنا مشغول أحن لك وأرجع تاني تتعب عليا وأقول يا اللي حبيته قدرته جراح الحب الحب يلي حبيته قدرته جراح الحب الحب جرحي انا بقلبي جرح وحبايا يا حب يلي حبيته وقدرته وكلته جراح الحب الحب يلي حبيته وقدرته وكلته جراح الحب الحب جرحي انا بالعين جرح وحبانا بالعين حب يلي حبيته وقدرته وكلته جراح الحب الحب يلي حبيته وقدرته وجراح الحب الحب جرحي انا بأي جرح وحبانا بين حب اسمع هواك يناديني والذكريات تناديني اسمع هواك يناديني والذكريات تناديني ليه افتكر له يا سيدي هوت وليالي هلالي ليه ليه انت عشرة ليا ليه انا عشتها ويا ليه آه. ليه افتكر لولاك ليالي وانت ليالها ليالي ليالي ليه انت عشرة ليالي انا عشتها ويا ليالي عيني قلبي مسواها ويا مالي ايدي طالع عيني حاسس تهت وطالع وهو خالي بالي عيني عيني قلبي مسواها ويا مالي ايدي طالع عيني حاسس تهت وطلع هو خالي بالي عيني عيني قلبي سوا ويا مالي طالع عيني حاسس تهت وطلع هو خالي بالي عيني بس برضو انت انت حبيبي انت وانت فرحي انت وده جرحي انت انت واحد حلة كلك انت واحد لك انت انت حبيبي انت وانت حياتي انت انت فرحي انت وانت جرحي انت انت وحدك الا اقولك انت وحدك الا اقولك انت انت انت انت انت انت وحدك انت وحدك انت وحدك الا اقولك آه ما تقول ما تقول يا انت جرحتي ومدوتني من غيابي من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس جرالي ما تقول آه، ما تقول انت جرحتي وزودتني من مشاعرك من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرالي سألت كل الأحبة قالوا الحب دنيا ما بين حبيبين سألت كل الأحبة قالوا الحب دنيا ما بين حبيبين الحلو فيها والمر فيها الحلو فيها والمر فيها الحلو فيها والمر فيها ملناش غنى ملناش غنى عنهم ملناش